ذلك سيدنا منصور بن عبيد الله الله يرضى عليه ها رآه تلميذه في الرؤيا كان واحد من كبار الصالحين قال له ماذا صنع الله بك يا إمام عمل ايه قال أوقفني بين يديه حساب قدرت في حسابه مؤقتا لغاية الحساب النهائي بما جئتني يا منصور جاب معاه قال جئتك بست وثلاثين حجة قال ما قبلنا منها شيء لا يسأل عما يفعل ولا حد ما اعترض اللي يعترض ينطرد سبحان الله ما فيش اعتراض بما جئتني يا منصور قال بتسعة آلاف ختمة للقرآن قال ما قبلت شيئا منها الله الله الله, الله. بما جئتني يا منصور فقلت جئتك بك قال الآن قبلتك أنا جايبها بحضرتك بقى أروح فين؟ أروح فين؟ إن عبدا من بني إسرائيل عبد الله 500 عام ثم جيء به فقال الله لملائكته ادخلوا عبدي الجنة برحمتي قال لا يا رب ادخل الجنة بعملي قال يا عبدي برحمتي قال يا رب بعملي لا اله الا الله قيس له اعماله قاسوا الاعمال اوامر نواهي ذكر شكر كويس فيها ناجح القيس له جانب النعم اصل نعمة البصر في كفة وعبادة 500 سنة في كفة رجعت نعمة البصر صار دائنا أم مدينا مدين مدين مديون سبحان الله مدين لا إله إلا الله أدخلوا عبدي جهنم دخلوها ناخد حقنا منه قال لا يمكن أدخل الجنة برحمتك كمل الأول لا أحد يدخل الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته آه. اوعى حسب ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل اللهم احسن اعمالنا يبقى تدبر القران ده مفتاح حياه القلوب ايه كمان والتضرع في الاسحار يا سلام على اللي يقوم في وقت السحر ونامت العيون وهدأت النفوس وخلى كل حبيب بحبيبه وخلى احباء الله بربهم وحبيبهم يا سلام في الوقت ده السماء وهي صافيه والابواب وهي مفتوحه والله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل في وقت السحر وقلنا إن تقسم الليل ثلاث أقسام من ساعة غروب الشمس لغاية صلاة الفجر اقسم ثلاثة وشوف كل تلت تقريبا قد ايه يبقى ثلاث ساعات ثلاث ساعات ثلاث ساعات اللي يعجبك تقوم الثلث الاولاني بعد العشاء انت حر تنام بعد العشاء ساعتين ثلاثه وتقوم الثلث الثاني انت حر تنام الثلثين الاولانيين وتيجي على الثلث الاخير وتقوم لله انت حر المهم اوعى تنام ثمان ساعات ثمان ساعات حرام عليك ليه؟ ثمان ساعات لما تنامهم يبقى لو عشت 60 سنة يبقى انت نمت منهم 20 سنة يبقى انت ما عشتش في الدنيا الا 40 سنة منهم 15 سنة مع عيلة يبقى 15 من 40 25 25 منهم 20 سنة اي كلام وخمس سنين تروح فين تروح فين يا طالوب من الملوك تيجي يوم القيامة ايه تضيع تضيع فالمسلم ما يضيعش وقته هباء منثورا يجي عليه الليل لا الليل ازاي الليل ده مش من النوم على طول لا لا سبحان الله وبالاسحار هم يستغفرون لازم لازم وقت السحر ده وقت من الاوقات التي يتجلى الله فيها على عباده سبحان الله وان عز المؤمن وشرف المؤمن قيام الليل شرف المؤمن عند الله ان يقوم الليل وعلشان تطيب قلبك وتحيي قلبك قم من الليل ولو قليلا دور نفسك الاول هتبقى صعبه قوم ركعتين الاول وبعدين اربعه هتلاقي ربنا فتح عليك بجزء من القرآن وبعدين هيبقوا ثمان ركعات وجزء من القرآن بعدين هيبقوا 20 ركعة وثلاث أجزاء من القرآن وهكذا تترقى في العبادة هكذا تترقى في العبادة ولذلك مر رجل من التابعين على صديق له بجوار بيته في الثلث الأخير من الليل فما سمع صوتا فلما لقيه في الفجر قال يا فلان أكان البيت نائما قبل الفجر قال نعم ما استيقظنا إلا عند صلاة الفجر فقلب كفيه قال عجبا مسلمون ومؤمنون وينامون طول الليل طب ازاي؟ تستغرب الراحة امال لو جه ها ها وبيجي كده في شارع التحرير كده ولا في شارع ايران اللي من ورا ده طب بلاش يعني احسن اخواننا بتوع ايران يتعبوا عندنا احنا الشارع ها بلاش اي شارع من الشوارع ولا كله نيام تصحى امتى؟ ده بتكون تستنى ابنك في المطار الساعه 5 ما شاء الله ما ما تنام ده بتسهر بايه؟ تقول يجيب لنا شريطين فيديو كده نقلبهم لغايه الفجر سيئه جاريه بدل صدقه جاريه هو يعمل سيئه جاريه لا اله الا الله يا راجل ده ربنا يحاسبك على الوقت لا ده, ده نوم الظالم عباده بتاعتنا نوم الظالم ايه؟ عباده وكلنا ظلمه على الاقل بنظلم روحنا اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب آه سبحان الله يبقى قيام الليل سبحان الله وراينا الحسن البصري وكان ادم البشرة اصبر كل يوم عليه هاله من النور عليه هاله من النور على اللي يشوفه يقول ده ابيض مش بعد كده ألا يا حسن يا بصري عيناك آدم البشر ما هذا النور الذي علاك قال نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا ربنا من جماله وجلاله سلام ذكر الناس سلكوا الخط وخبطوا على باب الله الذي ليس له باب ولا بواب فدخلوا الى الله عز وجل فاكرمهم برحمته اللهم اكرمنا معهم يا رب العالمين يبقى اذا مفتاح حياه القلوب تدبر القران والتضرع في السحر ليه لانه قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء مين هو ها الله ليس الا هو سبحان الله تخبط انت بس على الباب على الباب يا رب يا رب يا رب ولذلك احنا شفنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص صلاة بص كده في المسجد ونادى على شاب قال له تعالى ماذا كنت تقول الليلة؟ الله اشمعنى يعني شوف الشاشة بقى جايبة ايه؟ ها بتاعت الحبيب المصطفى تعالى تعالى انت كنت بتعمل ايه الليل؟ قال قمت الليلة بآية أقولها وأبكي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى آخره فسيدنا الحبيب يقول له إيه؟ يا غلام قال له نعم يا رسول الله قال له لقد أبكيت أدمع أعين كثير من الملائكة الملائكة عيطوا العياط تخيل الملائكة تجاوبت السماء مع دعاء العبد ها؟ تجاوبت السماء مع دعاء العبد ليه؟ لأن الملائكة بطبيعتها ها تؤمن على دعائك واللي أمنت الملائكة على دعائه إن شاء الله دعاءه مستجاب يا بخت اللي الملائكة تقول معاه آمين ولسه شفنا اهو كنا بنصلي في العشاء ها قاعدين يدعوا لنا ها فقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت الى اخر الايه صوت الملائكه نفسها بيدعو بس مين قال من صلى صلاة العشاء في جماعة ونام على ذكر الله عز وجل فلما نام ما منعه من الذكر إلا النوم تكتب الملائكة طوال نومه أنه جالس وواقف يصلي لله ما منعهوش من الذكر إلا الإيه؟ إلا إنه نام ده بس اللي عطله لأنه لازم ينام لأنه بشر اللي تيجي عليه سنة من النوم عشان هو لو الملائكة عارفين لو ده صاحي يبقى الحسنات شغالة يبقى الذكر شغال يبقى الطاعة شغالة يبقى العبادة شغالة سبحان الله ويا سلام على العباد اللي متعودين على قيام اللهم اجعلنا من أهل قيام الليل اللهم اجعلنا من القائمين لله بالليل اللهم اجعلنا من القائمين لك بالليل يا رب العالمين تعال يا سيدي لمفتاح الرزق انت عايز رزق البند بتاع الرزق السبب الاول السعي ما تقعدش في بيتك وتقول يا رب السعي لازم السعي الاول وبعدين كثرة الاستغفار ليه؟ لأن كثرة الاستغفار من أكثر من الاستغفار سبحان الله أولا يعني فرج الله همه وأذهب كربه وضيع غمه ورزقه من حيث لا يحتسب لأن سيدنا نوح قال لقومه ايه وقلت استغفروا ربكم ها انه كان ايه غفار ها ده ده الاول اهو يبقى اذا مسح الذنوب بالايه بالاستغفار ده اول حاجه انه كان غفار يعمل ايه بعد كده يرسل السماء عليكم مدرارا يبقى ده ايه الرزق صح ولا لا ما دام السماء هتنزل مدرار يبقى في جفاف يبقى في ميه يبقى في زرع يبقى في خير ها. ويمددكم باموال وبنين الاموال دي ايه رزق والبنين ايه برضه رزق سبحان الله ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا سبحان الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا بيفكرهم بنعم الله عليكم يبقى انت عشان توسع الرزق عليك بكثرة الاستغفار افضل الاستغفار بعد استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بس انت تقولها مش من باب الترديد بس لا يعني تقولها عملي انت بتستغفر الله من ايه مثلا من الغيبة مثلا إذا عشان تستغفر من الغيبة تعمل ايه تبطل الغيبة الاول والا استغفارك غير ايه زي ما قال الامام الغزالي استغفارنا يحتاج الى استغفار وتوبتنا تحتاج الى توبه الاستغفار نفسه ده بتاعنا عايز ايه استغفار لانه لانه غلط ليه المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه تخيل واحده مش محجبه واحد استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر وهي عريانه في الشارع ها ربنا غفر لها غفر لها ايه ماذا غفر لها ها انت سبحان الله بترتشي والعياذ بالله الموظف بيرتشي حط الفلوس في الدرج استغفر الله استغفر الله ده اظن انت فاهم وتوحد الله لا اله الا الله طب مفتاح العز عايز تبقى انت راجل كده من اهل العزه طاعة الله وطاعة رسوله ازاي الله عز وجل جعل للطاعة عزا وللمعصية ذلا وجعل شجرة الطاعة ثمرتها كلها خير وشجرة المعصية والعياذ بالله ثمرتها كلها شر تعال لشجرة الطاعة أصل كل الكلام ده هو دي مفاتيح الجنة ما احنا قبل ما نطلع حلقات لازم معانا المفاتيح مش هتفتح ان شاء الله اللهم افتح لنا ابواب جنتك يا رب الله. ده, ده باب الجنه ما بين مصراعي الجنه مصراعين يعني ايه الحلق ده للحلق ده ده بيتكم المصراع بتاعه قد ايه 90 سم لو انت سمين شويه تخش في جنبك صح ولا لا متر يعني باب بيتكم عرضه متر باب الجنه من بصرى الى صنعاء اليمن يعني الباب عرضه من العراق لغايه اليمن يبقى عرض الباب ده قد ايه؟ ها؟ ده عرضه يعني لما الباب يتفتح بتاع الجنه كده يبقى البداء الحلق بتاع الباب في العراق ها؟ والكلوم بتاع الباب ها سبحان الله هناك في اليمن والباب بتاع الجنة ملوش لا كلون ولا ترباس ولا اسم ليه؟ لأن ربنا قال مفتحة لهم الأبواب في حد يهرب من النعيم؟ لكن أبواب النار مقصدة يعني إيه؟ مغلقة مقفولة متثبتة لأنه عايز يهرب بس يهرب فين؟ يبقى أبواب الجنة إيه؟ مفتحة لأن مش حد يهرب من النعيم وأبواب النار إيه؟ مغلقة ولذلك لما نيجي لسورة الزمر ها وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها ها قال وفتحت ابوابها تعال في اهل النار وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ها حتى اذا جاءوها ايه فتحت ابوابها الواو موجودة مع مين مع بتوع اهل الجنة وعدم الواو موجودة مع مين مع اهل النار ليه ما توحدوه امال انا ليه بقول لك اقرا القران بتدبر ليه؟ ليه؟ عشان تبقى فاهم القران او على قدر المستطاع. الجنه محفوظه بمكاره يعني فيها ايه؟ مصائب فيها ايه؟ حوادث عارف شوف الواد اللي, اللي بيجري 400 على التراك كده من غير حواجز يوصل قبله ولا الواد اللي بيخط الحواجز لا اللي بيجري كده من غير حواجز صح ولا لا؟ انا عقبال ما ينط وينزل ونط الثانيه وينزل ونط الثانيه حلنا لما يوصل الثاني بيجري على طول ما فيش حواجز ولله المثل الاعلى الجنه عشان توصل لها في حواجز كثيره موانع اول مانع الصبر واحنا للاسف اعداء للامر قال البصري رضي الله عنه ها؟ الانسان عدو للامر لو امرنا الله بالجزع لصبرنا ولكن امرنا بالصبر فجزعنا عدو الامر خلاص ربنا يقول لي ايه اصبر تلاقي الاول واحد يزيد عليه مصيبه آه، يعيط يا ابني اصبر شويه اصبر اولئك يجزون الغرفه بما ايه لا صبروا لازم تصبر يا اخي على اذى المؤذين وعلى الله سبحان الله ال- ال- ال- ال- ال- واحد مروح من بيته عامل لا بيصلي ولا بيصوم ولا غيره بس ايه ما عندوش موت يحلق دقنه فده طويله شويه الجماعه اخواننا ماشيين يقبضوا في الشارع في امبابه على ايه؟ على شويه جماعه كويس فليه ده مين؟ اخ ايه؟ مستحيل اركب اركب آه ماليش في الكلام- اركب الكلام من راكب غير اثنين ام وراه اتاري كان بيركب قدام بيتهم لسه داخل البيت قفشوه من قفاه اركب ركبوا امه يا محروق راح فين يا محروق راح محروق سب لامه الدين هو ملوش في الدين ما بيصليش ولا هي بس العباده فالظابط قال له انت يا ابن كذا بتيجي بتسب الدين امك انزل انزل انت مش معانا اه والله اه والله اه طب ناخدك ليه عندك ايه؟ ها؟ ها؟ يا محروق يا محروق وحملوه على الله يا اخواننا اللي كانوا يعني جزاكم الله خيرا على اتصالكم قلقكم يعني من يوم الجمعه وبتاع نحن لا نخاف الا من الله قولوا يا رب بس خلاص نعم يا رب يبقى خلاص المهم فالانسان ضد الامر ربنا بيقول اصبر نروح نكبر والحسن البصري يقول ايه؟ ولو نهي الناس لو نهي الناس عن فك البعض لفتوه وقالوا ما نهينا الا لشيء يعني لو ربنا مثلا يعني نزل امر كده البعر بتاع الماعز ما تبقاش تفته كان الناس كلها تمسك البعر وتفته عشان ربنا ما قالش ما حدش يعمل كده فكلنا اعداء للامر للاسف مع ان الانسان ايه؟ يجب ان يطيع الله عز وجل فالطاعه شجره لها اغصان ولها ثمار ايه ثمرات الطاعه اول ثمره واحلى ثمره في الطاعه الطاعه بعدها يعني ايه نصلي على رسول الله يعني الطاعه بتاعه العبد لما الواحد يعملها تيجي الساعه وراها يعني مثال انت جاي المسجد وانت جاي بتقابل اخوانك يقول السلام عليكم يرد عليك وعليكم السلام ورحمه الله يبقى انت دي ايه؟ ادي 30 حسنه دخلت المسجد تبسمت في وش اخوك اللي على يمينك ووش اللي على شمالك تبسمك في وجه اخيك صدق اتكتبت لك حسنه ها واذا جاء المسلم الى الصلاه وانتظر الصلاه فهو في صلاه الى ان تقام الصلاه يعني انت قاعد كده بالمسجد الملائكه على تكتب حسنات حسنات كانك بتصلي وانت قاعد ساكت وبعدين هتقوم نصلي جماعة ينظر الله في قلب الإمام فإن وجده صالحا قبل صلاته وصلاة من معه فإن لم يجد قلب الإمام صالحا نظر في قلوب المأمومين فإن وجد بينهم صالحا قبل صلاة الجميع من أجله فإن لم يجد ولا واحد صالح لا الإمام ولا المأمومين ها خلاص قال يا ملائكتي أرأيتم عبادي وقد اصطفوا يصلون من أجلي كما تفعلون أشهدكم أني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم كريم كريم ما أكرمك ما أكرمك يا رب سبحان الله عبادي أدي خير تاني أدي طاعة تانية أهي ها وبعدين بعد ما خلصت أنت قاعد للدرس الله يفخر بك امام ملائكته يا ملائكتي انظرتم الى عبادي وقد ادوا الفريضه وينتظرون اخرى خلصوا فريضه الصلاه ومنتظرين فريضه العلم ما فريضه برضه سبحان الله يا ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لكم خلاص برضه بياكد ثاني ها سبحان الله بعد ده كله انت مروح خدت معلومه ها روحت قلتها لمراتك مراتك عملت بيها قلتها لعيالك عملوا بيها صباح الصبح رحت الشغل قلت لصاحبك عمل بيها يبقى طاعه جايبه طاعه جايبه طاعه فان ثمرات الطاعه الطاعه بعدها وبالمقابل من ثمرات المعصيه المعصيه بعدها صح ولا لا؟ ها؟ وانا مش هتكلم عن المعاصي خلينا احنا في الطاعات النهارده احنا بنرقق القلوب عشان ندخل الجنه ان شاء الله اللهم ادخلنا جنتك يا دون صديقة عذاب العالمين سبحان الله العظيم المسلم وهو يلاحظ شجرة الطاعة الراجل راح لسيدنا علي وقال له ده انا عندي مرض غبار ودواءه عندك راح للصيدليه بتاعت سيدنا علي انا عايز اصرف دواء من عندك ما داؤك قال له دائي البعد عن الله قلبي مش رؤية قلبي مش حنين على الناس قلبي الطاعة مش واخداه قوي ما فيهوش خوف اللي هو ما فيهوش رجاء اللي هو ما فيهوش اقبال على الله بس بس تعالى قال له ايه شوف الكلام الحلو بقى قال عليك بورق الصبر ده وفاة الوقفة مش جاي ياخد دواء قال له عليك بورق الصبر وعروق التواضع ورق الصبر وعروق الايه التواضع وماء الحب لله يعني ضع هذا في اناء الخشيه حط الصبر على التواضع على محبتك لله وللناس حطه في اناء الايه الخشيه واوقد عليه بنار الحزن على ذنوبك اللي فاتت ها وقلبه ها وقلبه بالاخلاص قلب ده كله مع بعضه بايه حط عليه حبه اخلاص كده في الحاجات دي سبحان الله وانزل عليه ماء الخوف من الله نزل عليه ميه عشان ايه تبقى في مرقه انا نزل سبحان الله ثم تمضمض بالحزن والورع وابعد نفسك عن الشره والطمع تشفى من مرضك باذن الله وصفه صعبه ها المهم اللي يقدر يعمل حته منها يبقى ايه يجرب النهارده كده هو حد يسلم منه محل من الصيدليه الايه الالهيه اللهم اشفنا من امراضنا الظاهره والباطنه يا رب العالمين من ثمرات الطاعة بهاء في الوجه تبص على المطيع الولد الشاب الصالح تبص تقول يا اخي الواحد يحب يبص تبص يا سلام الامام بينط من يا سلام ما شاء الله بص على الولد والعياذ بالله اللي مرمي في النادي طول اليوم وايش امثال وايش مش عارف سلسله زي الكلب في رقبته طب خلينا نتكلم الدغري كده سبحان الله وعايز حد بس يجره ويحط له رخصه لا اله الا الله هو قاعد بتاع موسيقى وكلام فاضي بص على وشه الواد ده عنده 40 سنه يمكن عنده 15 سبحان الله لكن الواد الثاني ما شاء الله وشه كده بشوش كلامه هادي لطيف متواضع سلس سهل راضي قانع مش غضبان سبحان الله ففي بهاء في الوجه من ثمرات الطاعه وايه ورقه في القلب واقبال على الله ومحبه في قلوب الناس فمن اتقى الله احبه الناس وان كرهوا الناس يحبوه غصب عنهم غصب عنهم الرجل الاعرابي جاء الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فبص عليه كده وكانوا العرب اهل فراسه فبص كده هل اشهد ان هذا ليس بوجه كذاب هذا انسان صادق يقول على سيدنا الحبيب مش ممكن ده يكون كذاب وشه كده بيقول سبحان الله اه العرب كان عنده عنده شيء من من الفراسه الغريبه لا اله الا الله ولذلك ايه ولذلك ال ال الاعرابي مصطاد ضب ضب حرام كده البورصه او جايبه وجاي فلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم جاي مع الصحابه قال كيف حالك يا محمد؟ زيك قال له بخير حال الا تسلم يا اعرابي؟ قال له ومن اشهد لك؟ قال له الصحابه انا لانهم يحبونك صح شهادتهم اي كلام فقال له الضب الذي في يدك العرب بص له كده حكى عليا ولا ايه؟ الراجل بص في الضب كده وجد الضب يقول بلسان عربي مبين اشهد انه رسول الله سبحان الله وماشي تاني ليه الاعرابي جاي قال له، الا تسلم يا اعرابي قال له هو من اللي يشهد لك الرسول وحده قال له هذه الشجره شجره تعال يا شجره بامر الله شجره ولها حفيد جايه خلاص. عودي الى مكانك باذن الله رجعت لمكانها قال له اشهد انك رسول الله ها وعلى كل معجزات السير ما بنتكلمش فيها كتير عشان ما نخش ايه في جدل هل ده حديث ضعيف ولا حديث لا كلها ان شاء الله ايه احاديث صحيحه والرسول لا يحتاج الى ايه؟ الى شهاده اكبر من شهاده الله له وانك لعلى خلق عظيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. جريان الدموع من العين دليل على ان العبد فطيب. بدل العيون العيون ايه؟ تبرق يبقى خلاص. المعصيه العكس بقى. المعصيه المعصيه بعدها من ثمرتها والعياذ بالله كآبة في الوجه ضيق في الصدر غلنا في بتاع عدم بركه في الرزق عدم بركه في الولاد عدم بركه في الزوجه عدم بركه في الحياه عدم بركه في المرتب تروح قاعد متضايق وبيشتكي يشكي بطوب الارض وبعد ذلك ده كله على النار يوم القيامه يبقى الجنه عشان اللي يدخلها لازم يعدي حواجز حواجز صبر هذا صبر انتوا باين نسيتوا الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفجعت الواو في ايه؟ في الجنه وعدم الواو في الايه؟ في النار ما توحدوا من لا ينسى. لا اله الا الله فسبحان الله العظيم المسلم عشان يخش الجنه لازم يعدي بمصاعب يصبر على مراته ويصبر على عياله ويصبر على جاره ويصبر على رئيس في العمل ويصبر على الدوله ويصبر على الناس سبحان الله صبر صبر يجي يتكلم يقول له ايه انت راجل بتاع الجامع انت مالك انت بالكلام ده يجي يتكلم، حقي ولا حقك ايه أنت سبحان الله يسكت عينه ما يكذبش ما يغضبش لا سبحان الله مصاعب كلها مصاعب فعشان لما يدخل بقى يتعمل له تكريفه يروح ايه قال وفتحت ابوابها ليه؟ تاخد وقت في الفتح لان في مكارز ده خد مجهود عشان وصل فيتعمل له زي التشريفه اللي الوقت جاي طب بص تلاقي مش عارف رئيس المراسم الملكيه ورئيس المراسم الجمهوريه ورئيس مش عارف ايه ونائب رئيس مش عارف ايه وكله ايه مستني وصول الايه؟ الزعيم فانت برضه نفس القضيه انت زعيم يومها لان لان الجنه سبحان الله قال لما قالت يا رب قد كثر حريري واستبرقي وقصوري ونوري وحوري وانهاري واشجاري واطياري فارسل الي عبادك المؤمنين قال لك كل مؤمن ومؤمنه لا يشرك بي شيئا ويؤمن بيوم الحساب فقالت قد افلح المؤمنون فقال الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك يبقى كل اللي يدخل الجنه يبقى ايه؟ مالك يا سلام انت يا عبد يا غلبان قال تبقى ملك بس ملك عند من؟ عند ملك الملوك اه ملك سبحان الله يدخل العبد كده لا اله الا الله قال ان في الجنه لمئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض يا خبر أبيض لو عاش فيها أهل الجنة جميعا لوسعتهم في درجة واحدة شوف يا ميت فيها كم درجة؟ 100 درجة 100 درجة سبحان الله العظيم فالعبد مننا إيه؟ يبقى يحن إلى جنة الرضوان ولذلك كان عمار يقول يوم وقع شوف فين؟ اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم سبحان الله اما بتاع اهل النار والعياذ بالله وثق الذين كفروا الى جهنم زمرا هنا جهنم هتقول اللهم الكفروا وداخلين جهنم لا جهنم دي عشان هو بدايه ما هيعدي هيعدي عليه الاول على جهنم فذكر الايه كانه هو الباب سبحان الله حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها يعني هو ماشي ماشي فجاه يروح مفتوح الباب وهو يروح رامينه فيها يفطر يا رب وبعدين ايه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد رحمتكم من افاه واخذوا سبحان الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يعني بتوبيخ اما الثاني سبحان الله العظيم على كثيب من مسك اسود في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله امن يوم الفزع ليه لانه كان خايف في الدنيا فالله لا يجمع علينا امنين ولا خوفين من امنه في الدنيا اخافه في الاخره ومن خافه في الدنيا امنه في الاخره اللهم اقفنا منك في الدنيا وامنا يوم القيامه يا رب العالمين طب مفتاح الاستعداد للاخره القصر الامل تكسر الايه الامل اه كلنا عندنا ايه طول الامل المصيبه في كده يقول لك انا بقى بس مستني لما الواد ده حماده يتخرج حماده ده ايه لسه بيرضع حماده يتخرج واول بس ما اجوزه واريحه في بيت كده هبقى كده عملت اللي عليا واستريح بقى اروح للشيخ عمر في كندا هو الشيخ عمر يكون فين تحت التراب انت وهو سبحان الله هو لسه مأمل فين بعد 20 30 سنه سيدنا اسامه بن زيد الرسول معدي عليه ايه يا اسامه ده؟ قال له ده فصيل فصيل يعني جمل صغير اشتريته لشهرين يعني بالقسط على ايه؟ على شهرين واحد يقول لك اه قفشناك اهو القسط حلال لا يا حبيبي القسط حلال بنفس الثمن بنفس الايه؟ الثمن بعد بقى بدل ما يدفع 100 جنيه مره واحده تبع 50 الشهر ده و50 ايه؟ الشهر الجاي المهم ففصيل اشتريته ها لشهرين قال اتعجبون من اسامه ان اسامه لطويل الامل شهرين يا اسامه وانت طويل الامل واحنا قاعدين اه آه، اقول لك ايه بس ولا ايه سبحان الله فلازم يكون عندك قصر الامل قصر الامل تشعر انك ضيف والضيف لازم يمشي ولا الضيف هيتكلم يقعد سوف يعود يا ايتها النفس المطمئنه ايه ارجعي الى رب ارجعي لمكانك الاساسي بقى انت ايه هنا ايه ضيف خلاص مش انت لما لو لو كنت مؤمنا واغضبتك زوجتك انت مفكر الامر بيعدي سهل يعني مراتك مثلا شتمتك اي شتيمه من اياهم عارف الرجاله يا راجل يلا ما إيه، اي كلام مثلا يعني عارف يحصل ايه؟ قال قالت الحور العين من زوجاته في الجنه ويلك ويحك عما قليل سوف يحل عندنا فيرى النعيم كل النعيم لا يسمع اللي اتقلب ولا يسمع تجربه ولا يسمع لسان زفر وهنريحه سبحان الله والحور العين دول ايه؟ يا سلام يا سلام على الحور العين اللي هنيجي للكلام عليهم في حلقه خاصه ها تقول الرجاله والستات قال لو بصقت في البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فراتا ولو أخرجت أنملة أصبعها في ظلمة الليل البهيم لأحالته نهارا مشرقا يرى المؤمن بياض وجهه في صفحة خدها تقول هم يغنوا لك بقى انت حرمت نفسك من اغاني الدنيا فربنا يعوضك بسماع ايه؟ اغاني الروحانيين في الجنه بس اغاني غير الاغاني ها؟ يقول او تقول لليل حور العين نحن الناعمات فلا نبأس ابدا الراضيات فلا نسخط ابدا الخالدات فلا نموت ابدا المقيمات فلا نظعن ابدا فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له بس اكيد بصوت ايه صوت اللي هو مش صوت متعب زي حالاتي كده طالع محسرا لا ده اكيد صوت احلى من كده ده سيدنا الحبيب بيقول لقعقعة ابواب الجنة صوتا ها قال لو ان الله لم يكتب الموت على اهل الجنة لماتوا من حلاوة صوت قعقعة الجنة يعني الخط على باب الجنه كده بس ها ده انت لما تروح عند صاحبك وتلاقيه مركب جرس من اياهم جايبه وربنا رزقه وراح له رحله فرنسا ولا بتاع صوت كتكوت ولا صوت عصفور ولا صوت غراب تقول ايه ده؟ ايه ده جايبه من ده؟ حلو قوي ايه ده ده؟ ده حاجه جميله قوي اقول جرس ده؟ يقول له هو جرس كاس ومنين؟ فما بال بقى الجرس الالهي بقى اللي مركبه ربنا على باب الجنه امال ايه؟ ده ربنا اعد في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان الله ده الله ده ربنا يوم القيامة ها هيكرمنا كرم كبير كبير كبير لدرجة ان ايه؟ يعني هيجي في- لما نيجي ان شاء الله في الحلقات دي بس انا مش عايز استبق الاحداث مش عايز ادخل ال- ال- المعلومات في بعضها سبحان الله العظيم يقول ايه؟ هل يعمل للمؤمن الغلبان في القصر بتاعه اصل ما- ما اقدرش اقول الا قصر بس هو اكثر من قصر ده بس كلمه ايه؟ عشان انت وانت قاعد في اوضتك اللي ثلاثه في ثلاثه ها تشعر ان ربنا هينقلك نقله واسعه قوي اذا صبرت ها سبحان الله العظيم قال القصر بتاعك له اربع ابواب مش ال- الاطباء حجرة العماد في لابيل لو الراجل قصص تحت ايده يفك الباب الثاني صح لا البيت المدير اللي له شغلان عندك عامل باب من الناحيه الثانيه تفضل قاعد انت في المكتب من تسعه لواحد ايه يا استاذ قول له ما فيش لسه مش دايما الباب اهو لا يحر الثعلب له باب وباب وباب لكن في الجنه غير كده في الجنة في أبواب للرحمة ليه؟ الباب الأول يدخل عليه عليك منه زوجاتك من الحور العين انت يا غلبانة اللي مش عايز تتجوز ليك 72 واحدة وما بيغيروش من بعض ولا تبقى نكد صح ولا لا؟ والجنة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش خالص لا حزن ولا أذى ولا ألم خالص. الحور العين يستأذنوا عليك الباب الثاني الملائكة قبل ما يدخلوا يستأذنوا يا ولي الرحمن يدخل كده يجيب له رسالة يجيب له حلقة يجيب له هدية بس تخيل الم- الملك جايب لك هدية من عند من عند الخالق سبحانه ها سبحان الله ها. مش آه، مخبر جايب لك آه، اعلان ولا مخبر جايب- جاي يحدث على بيتكم لا الملك جايب هدية من عند الرحمن حاجة فل حاجة فل ايه أنا- يعني خد خدهم على قد عارف التعبيرات والتعبيرات اكبر ما تعرفش تعبر بيها سبحان الله يعني قاموس اللغه يعجز ها. الباب الثالث يدخل عليك فيه منه الغلمان بتوعك الخدم اللي ربنا قال اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤ الخدام زي اللؤلؤ امال انت بقى يا اللي عندك الخدام يبقى شكلك ايه يا ترى هذا عظمه الباب الرابع الباب الرابع تدخل انت منه على الله رب العالمين ها لان ايه قال يجيب لك البطاقه إيه؟ بطاقه والله اذا الرسول سماها بطاقه والبطاقه دي لغه اهل مصر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لغه اهل مصر في الكلمه دي ها اما العرب يقول عليها رقعه رقعه او هويه خلي بالك العرب يقول على على الورقه او اثبات شخصيه هويه او رقعه سبحان الله المصري يقول على ايه؟ بطاقه سبحان الله فالرسول قال بطاقه بطاقه صلى الله عليه وسلم فسبحان الله هل يدخل عليك الملك ببطاقه مكتوب فيها بحروف من نور عبدي اشتقت اليك فزرني انا عايزك تجيني يستزيرك مولاك قال وهو رايح السحاب يمطر عليهم اللهم اجعلنا منهم يا رب يمطر عليهم ايه ملك شوف ازازه الريحه بقى كده اهو قد ايه ها؟ والله اعلم فيها الزبط ولا ما فيهاش ها، لكن قد كده يقول لك 100 جنيه 200 جنيه إيه يا ابني اقول له هو كده غبي غبي فالازدحام ب- ب- ب- مش بيرش عليك طبقه الاوزون وتلوث بيئه وبلاوي لا بترش عليك عفه وبعدين يقول الله عز وجل يا ملائكتي هؤلاء هم جيراني وعبادي واهلي ووفدي اكرموهم هم في السكه ويجتمعوا في صعيد واحد يقعدوا ربنا يقول دول شوف عبادي اهلي جيراني وفدي شوف الكرم بتاع ربنا واطعموهم يا رب ده احنا اكلنا ما- ما- ما- سبحان الله قال لا ده طعام غير ال- غير اللي انت اكلته خالص ياكل طعام ما كانش زيه هل اطعمتموهم قال يا رب طب اسقوهم اسقيك شراب ما شفتش قبل كده في الجنه سبحان الله اكسوهم يا- اسكسي سبحان الله طيبوهم ابا السحاب يرش عليك تاني وبعدين قال عبادي حرموا على اسماعهم الخنا في الدنيا كلام الوحش ما سمعوش لا اغاني ولا كلام فسق ولا كلام خليع ولا كلام قبيح فانا عوضهم عوضهم ازاي قم يا عبدي يا داوود رتل عليهم مزامير الزبور لما كان سيدنا داوود ب- من حلاوة صوته كان الكورس بتاعه اللي بيردد وراه الطير والجبال يا جبال أوذي معه والطير يعني اللي بيردد كان بيردد مع سيدنا داود كان الطير والجبال يرددوا وراه من شدة لدرجة أن كان لو قعد على حافة نهر وقعد يرتل الماء يقف عن الجريان من شدة حلاوة صوته ولذلك سيدنا الحبيب دخل المسجد لابو موسى الاشعري بيقرا القران بي- بي- بيقرا وحده يعني بيصلي وحده فبيقرا الصوت فالرسول راح قاعد وراه صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص قال له يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود صوت- صوتك جميل صوتك حلو سبحان الله فقال منذ كم تسمعني يا رسول الله قال من اول صلاتك من ساعة ما بدأت في الصلاة قال لو اعلم انك تسمعني لحضرته لك تحضيرا انا كنت حسنت صوت شوية عن كده لان الاستاذ يسمع يا سلام يا سلام على حنان الحبيب مع الصحابة و- وحب الصحابة للحبيب اللهم لا تحرمنا من رؤية وجه الحبيب في الجنة العباد من شدة حلاوة الصوت ي- كادوا ان يعني يتوهوا عن الوعد يا عبادي هل سمعتم افضل من ذلك؟ سبحان الله ولا يا رب وعزتك وجلالك ما سمعت مش اول من كده لا وعزتي وجلالي لو اتعنكم افضل من قم يا حبيبي يا محمد رتل عليهم سورة طه يا سلام ده بنقول دايما لما تسمع طه من فم طه انت اخر بتسمع واحد من من اخواننا المقرين لصوتهم كده ربنا انعم عليهم كده زي مشايخنا كده بتقول يا سلام تخيل انت بقى بتسمع الحبيب المصطفى هل سمعتم يا رب مش ممكن اكبر من كده مفيش واعظم من كده مفيش خلاص ده اكبر بعين ده انا عايز اكتر من كده سبحان الله ولا شغل ولا هم ولا غم ولا مواصلات ولا عيال ولا زوجه بالطالب ولا مفيش ده أنا نعيم عن نعيم في نعيم على طول سبحان الله وعزتي وجلالي لأسمعنكم أجمل وأفضل من هذا ثم يكشف عن ساق أو يكشف رب العباد عن وجهه لعباده ويرتل الرحمن سورة الرحمن طبعا العباد هيغيروا على الرحمن بقى سبحان الله بعد ما يقولوا بقى يا عبادي هل رأيتم أفضل من ذلك وعزتك وجلالك ما رأينا سوف أعطيكم أفضل من ذلك يا رب وهل هناك أفضل من ذلك قال سوف أسبغ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا وذلك تفسير قول الله عز وجل ورضوان من الله أكبر فاللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ان لم ترضى عنا فاعف عنا اللهم ان لم ترضى عنا فاعف عنا اللهم ان لم ترضى عنا فاعف عنا اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك اللهم متعنا في الجنه ادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب نقول جميعا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نخالف امرا من اوامر الله وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام والله على ما نقول وكيل صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا واشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم تليفون القاهرة تسعة اثنان صفر ثمانية سبعة صفر نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإصرار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريف وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثل